في الجمال اسعى وروح بحر يلي غويت الجمال اسعى وروح بحري وبص بالعين شمال ويمين على بحري تلقى جناين جميلة والهوى بحري يلي غويت الجمال اسعى وروح بحري بص بالعين شمال ويمين على بحري تلقى جناين جميلة والهوى بحري صحرا صباح الجناين والبلاد أنوار نهضة عظيمة في كل مكان عجبان سينا ومطروح لو تنظر تشوف أنوار اسكندرية عروس الشرق عجبان اسماعيلية دي بلد المجد والأنوار بلد الغريب السويس بالحق عجبان دمياط مكافحة وبجهادها زادت أنوار لكن البحيرة فيها الخيرات عجبان رحت منغور تلاقي النور قدامك انت اهلية عظيمة واسمها معروف اقرا تواريخ كفر الشيخ قدامك غربية فيك الكرم دايما مع المعروف المنوفية رجالها شداد قدامك اليوبية جميلة وكلها معروفة طبينا في القاهرة وقفنا قدامك الجيزة شفنا الهرم أعظم أثر معروف الجيزة شفنا الهرم أعظم هرم معروف رحنا بني سويف لقينا الكل في نعاي رحنا بني سويف لقينا الكل في نعاي وطلعنا منها على الفيوم طوالي من يشوفنا الجميع عايشين في نعاي أسيوط عاصمة الصعيد لها مجد طوالي أسيوط عاصمة الصعيد لها مجد طوالي في سوهاج زاد الخير وخلى الناس في نعايش وإنا بعد الرحم محفوظة طوالي أسوان فيها كنز عمة خير ونعاية ثورة واقفة في كل ميدان طوال الواد الجديد مع النوبة لهم عنوان بالعلم ويا العمل أصبح لنا عنوان إبلي وبحري جمالهم في الوجود عنوان والسد قصران وجيب الخير على بحري
بيحصد خير طول عمره واللي زرع شر يجني الشر طول عمره واللي في دمه الطمع ما شبعش طول عمره الراجل جد حتى كل العالم ينعاد على الصوابع وهو زي الذهب ينعاد اما الراجل غار لم عمره في يوم ينعاد وراجل قوليات ما بيكسبش طول عمره الصاحب اللي عزك يبني مصلحة تيجي بيتك على الأوقات مصلحته ويتبع البقرة لما ضغط مصلحته صاحب اللي يعزك لأجل مصلحته وبيجي بيتك على الأوقات مصلحته وبيتبع البقرة لما ضغط مصلحته كنت تنزع عليك في الحال بيجيلك مجلس الخير عشان الفايدة بيجيلك نكر الجمايل ونسي العقد ما يجيلك في الحال يسيبك مادام قضيت له مصلحة صاحبك ليه عشان القرش بيودك ويسأل عليك عدد لوقات بيودك لولا احتياج وعديم الأصل ما يودك الصاحبية عشان القرش بيودك ويسأل عليك عدد لوقات بيودك لولا احتياج وعديم الأصل ما يودك الدنيا هي كده ما فيهاش ميزان العدل والحر غالي ما يعرفش خلاف العدل في مجلس الخير يتكلم كلام العدل ابعد عن النبل لا تود ولا يودك
العالم يا ما سجلت الليالي بكتب على قلم لفيت ما خليت ما لقيتش دوا الالم اصدقولي كل الدوا ما لقيتش دوا ينفع لا صديق ولا حبيب ولا حتى طبيب ينفع اختل عقلي ما عادش فكرته تنفع لكن اللي ينفع معايا الصبر على ألمي قايل اه امانتك تسمعك قلبي يا ما سهرت الليالي انا بكتب على قلم لفيت ما خليت ما لقيتش دوا الالم قصفولي كل الدوا ما لقيتش دوا ينفع لا صديق ولا حبيب ولا حتى طبيب ينفع اختل عقلي ما عادش فكرته تنفع لكن اللي ينفع معايا الصبر على ألمي الناس اللي بره مشيناه والزمان مصافيه والسبع نايم بيشكي والزمن معديه بيباف الهم من بخته ويصبح فيه الناس اللي بره مشيناه والزمن مصافيه والسبع نايم بيشكي والزمن معديه بيباف من الهم من بخته ويصبح فيه يلي الزمن لو وعد اصبر وتتعبت ربك يعوض عليك واللي الفقد تلاقيه كتر اللي وحق اللي راح ما يفكش يا عيني كتر اللي وحق اللي راح ما يفكش يا عيني ولا يجيب العزاز من الغيبة يا عيني كتر اني وحى اللي راح ما يفتش يا عيني ولا يجيب العزاز من الغيبة يا عيني ما فيش دواكي خلاف الصبر يا عيني كتر اني وحى اللي راح ما يفتش يا عيني ولا يجيب العزاز من الغيبة يا عين مفيش وراكي خلاف الصبر يا عين لو ان عالم الفراق والبعد تعبني الدنيا عادتها كده بتفرق الغليل لو ان ألم الفراق والبعد تعبني الدنيا عادتها كده بتفرج الغليل حشت ضميري وزعل الوقت تعبني لكن مهما يطول الزمن لم يكنسوا الغليل انا تنسى عشان اقيم الفرحه مثلينا على اللي كان يكون الود مثليك صباح بقاس العذاب يا قلبي مثلينا لكن لا حيلة في حكم الله يا عيني
دنيا يا دنيا
يا دنيا مال الجبان فيك صبح مسعود زي النطاعة على غير وقلبه زحود اصل الندالة مع زايدة ماليها حدود
يا دنيا مال الجبل فيك صبح مسعود
زي النطاعة على غير وقلبه جحود اصل الندالة معاه سيدة مالية حدود يموت على القرش ولا يكرم ضيوفه في يوم مالش فكرة على الدنيا ميت وهو موجود
الحر بقى عبد الحر بقى عبد
الحر بقى عبد والعبد انصلح حاله واطلع عن الدون على سيده وزاد ماله وابن الهفية انسعد حظه اوان جاله
الحر بقى عبد
الحر بقى عبد والعبد انصلح حاله واتبرع على الدون على سيده وزاد ماله وابن الهفية انسعد حظه اوان جاله صبح بيمشي ويتأمع بكتر المال لكن يغور الجبان جواه وأشكاله
صاحب الحر الدنيا وفين تلاقيه الصاحب الحر في الدنيا وفين تلاقيه يقعد معاك بالأدب وعلى الزمن تشويه الصاحب الحر في الدنيا وفين تلاقيه يقعد معاك بالأدب وعلى الزمن تخويك وإذا كان يلاقي عدوك بالعجل يعاديه الحر يمشي مع صاحبه لكل أمان والسبع مهما ابتلى برضه الشهامة فيه اهنابك من اصحابك يا قلبي كفاك اجنابك من الاصحاب الا الهوان والتعب جالك بدون اسباب واللي اشتريتهم زمان بعض سعر تراب قلبي كفاك اتنابك من الاصحاب الا الهوان والتعب جالك بدون اسباب واللي اشتركتم زمان بعوض شعر تراب عادل يا قلب من الاصحاب بالمر القلب واحد يكون صادق من الاحباب يا أبو محمود يا جمال، هشيم يا حلو كده كده يا سيد يا رحمة يا جميل أبو هبة يا نبي. يا عيد ساعة سعيدة على أحبابي بكل أمان قاعدين كما الورد وفؤادي بكم فرحان الحج عبد اللي بنوره بيشاجد الإخوان يبقى معاهم ويغني بكل سرور يا رب متع فؤادنا برؤية الخلان العلم عن قلبي ينور طريق صاحبه لو تاه عنه بيعمل له طريق سحر والجهل اعمى يضر مصلحه صاحبه العلم قنديل ينور طريق صاحبه اذا تاه عنه بيعمل له طريق سحر والجهل العلم قنديل بينور طريق صاحبه العلم قنديل بينور طريق صاحبه لو تاز عنه لو تاج عنه بيعمل له طريق سحبه الجهل أعمى يغر مصلحية صاحبه العلم قنديل بينور طريق صاحبه تاج عنه بيعمل له طريق سحر والجهل أعمى يغر مصلحة صاحبه العلم من نور دول قالوا عليه علماء وصاحبه مكروم من أجل النبي وحسين دايما تلاقي في مجلسه يحضره علماء وإذا أراد الكلام تلقاه نبي وحسين سيبك من اللي بيرمي الأساس على ماء أوامر مين وهم ينفعوا وحسين الجهل بهد الخلايق كلهم قيمة زلت نفوسهم وأنفسهم خلاص تائت الراجل اللي مشي في طريق الحرم قيمة حكم عليك ربنا ومن كاس المرار دائم اوعى لنفسك وحرص من اللي طريقه هيامك يا من اتاها الوسع بعدي وسع دائم خليك مع الناس بالوجه البشوش وكرم هتعيش مكروم على طول الزمان وكرم تجنب الخلد غيب آلك قصور وكرم دور على ابن الكرم لو تتعب عليه صاحبه معاي جرح يا طبيب من جوه الحيشة مكار يا طبيب معاي جرح من جوه الحيشة مكار خلاني سهران بتقلب في دورة نار من فعل الايام انا عقلي صبح محتار يا طبيب معي جرح من جوه الحيشة مكار خلاني سهران بتقلب في جورة نار من فعل الايام انا عقلي صبح محتار ضيعت مالي على الانزال والقانون الله يجازيك يا زمن ده انت صحيح غدار ضيعت مالي على الأندال وفاتوني ضيعت مالي على الأندال وفاتوني ومسكوا سيرتي مع الأخصام سبوني بعد المروءة مع المعروف سبوني أنا ضيعت مالي على الأندال والفتوني ومسكوا سيرتي مع الأخصام سبوني بعد المروءة مع المعروف سابوني الله جدادي قليل العطل بفعال لما شافوني فقير الوقت زالوني تسكتش حبيبي يا قلبي كباك زيادة بلاش تعديل قضي حياتك يا قلبي بالبراري غير واجعل باجنك على الدنيا ملكش حبيب اجل نابك من الاحباب يا فؤاد قد انت مخلص لكن عالدنيا ملكش نصيب ضيعت وقتي مع اصحابي ورحمالي ومش كتير يا عيني يا سيدي اه يا ابو محمود يا ابو محمود يا ابو محمود يا ابو محمود ضيعت وقتي مع اصحابي ورحمالي ورجعت لما اشتكيت من كل احمالي اكبر ما فيهم هرب وقال طب وانا مالي اكبر ما فيهم هرب وقال وانا مالي كتمت جرحي بايدي واشتكيت لله وندمت على اللي حصل مني واهمالي يا قلبي اضحك شوية بس على البطال ولو البال حتى ده الكوكا بطال خليك في حالك ولا تسمع كلام بطال قال يا حاج عشان تنزلك دور الدور ده بتجاري يا حاج يا قلبي اضحك شوية بس على البطال ولو البال حتى ده الكوكا بطال خليك بحالك ولا تسمع كلام خطار اللي انت قبلك تشوف مهما كنت حريص اللي انكتب لك تشوف مهما تكون ده حريص وفطر فكرك يجدد لك مرض بطال معي جرح يا طبيب المهجة وحشتي يا طبيب معي جرح المهجة وحشتي علمني بقى وقاه من قلبي وحشتي مع جرح يا طبيب في المهجة وحشتي علمني بغل آه من قلبي وحش فيه اسمي ورسمي صبح اسمي وحشتي معي جرح يا طبيب في المهجة وحشفي علمني بقول آه من قلبي وحشيتي اسمي ورسمي صبح اسمي وحشفي من الزمان اللي شفته انقلب وحاله مالي خلى ولاد الندولة نجمهم عالي وقت واجعل لا أماكن لا عزوة ولا الغمال آدي سبب حر ودي والكلام غالي علي الطبيب يا علي اصحى وفوق امال الرد على البخت لو حتى غش معاي رد على البخت لو حتى غش معلاي اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وارضى اصبر على اللي انكتب فوق الجبين وراضي الناس اجناس فيهم نحاس وراضي واوعى تامل جبان مهما سمح وراضي ادم عون وراضي اصل الوحاشه فيه ليل الضمير النداوي من الطبيب اللي داوي يداوي بنسلها بألمي عوز لي ترحم وشدوا الأهل من ألم أنا خايف أقوم آه أبين العدو الألم ده أنا خايف أقوم آه أبين العدو الألم تغر معايا جرح جوه القلب ما يصحش واللي حداد الدواء قال لي ما عادش خلاص انا قلت يا زمان قول لي الدمع ما يسيحش انا قلت يا زمان قول لي الدمع ما يسيحش احسن دي معاندي جابتك ما عادش خلاص أبات سهران وانا دمعي مالي علي بسمع للأغاضي ويا المنامية وادعولي تبقى حداية أصبحت غية علشان تريح شوية من وجع ألمي قلب ايه السبب تسع اموت مين يا قلب ايه السبب تعشق اوام واتنين يا قلب ايه السبب تعشق اوام واتنين اسكت بمالك على الصنف الراضي وتميل ويبركوك مبتلي فوق الفراش وتميل قلب ايه السبب تعشق اوام وتميل واسكت بمالك على الصنف الرضي وتميل حركك مبتلي فوق الفرش واتنين كان اللي يضحك في وشك تلت ايه ده حبيبي قول له انت اللي فاضل من الزمن ليه واذبح بسرك امامه والمخد حبيبي اكل في خيري لكن سوء الضمير ليه ام قال لي حسن الملافظ كلها وحبيب كتر مالي قرب البعيد ليه لما عداني الزمان ما شفت جنبي حبيب والقرب بعدك ولا حدش فيهم ساعة ولا حاجة والقرب بعدك ولا حدش فيهم سائد القرب بعدك ولا حدش فيهم سائد صبحت عيان والأفكار خلان أفوت على الأهل أشفق الفقير سائل وشربت كاسي والجفا والمر خلال وعدو مالك صراح اليوم ولا سائل حرم علي حرم علي دخول لوطان ومسيح وحتى اهلي وناسي الكل ومدينه الظهر بطال ومجد الناس ومدين والدنيا تيجي على اسم الاصول واسمين اهل المحبة حيارة بس من نارهم تملك قلبهم كاتمين اسرارهم عايشين في جو القمر والليل بانهارهم شربوا كؤوس الغرام تاهوا في محبتكم على الملم والخصام امام يا رب الغفار أمان الأمان صاحب العهد يا صاحب العهد طول عمرك تعيش تعبان الدنيا والوقت واحوال الزمان متجان دايما تفكر وعقلك من الهموم فترات استعمل الصبر يمكن ينعد الحالة واحمد إلهك تملي ضل مقدر كان كلمة يقولوا لك يا جبان الفجر يا عامل من عمرك يوم ما تعرف حد خلي غيرك يديلك لسابع جد وان قلت كلمة يقول لك يا جبان الفجر هيعمل المال مدام وياك ما فيش طيب اجي يعمل المال مدام وياك ما فيش طيب وانظر عليك الزمان تنظر ما تلقاش حد أبي بقى يخسركم على رب الجنة يا فاعل خير يقول درجات في الجنة يا فاعل الخير ده يا فاعل الخير تقول درجات في الجنة فعلك المصطفى تفرح وتتهنى ما دام مشيت مستقيم بالشرع والسنه يا فاعل الخير تنول درجات في الجنة اشفع لك المصطفى تفرح وتتلنى ما دام مشيت مستقيم بالشرع والسنة رضوان يقول لك تعالى عندنا واسكن ربك عطاك جميع ما كنت تتمنى يا فاعل الخير بكرة تنول بأفعالك ما دام تراضي الفقير تنجح في أعمالك يا فاعل الخير بكرة تنول بأفعالك ما دام تراضي الفقير تنجح في أعمالك يكفى عليك الشرف والجد لجمالك اللي فعل طيبة في الآخرة يلقاك اللي فعل طيبة في الآخرة يبقى في جنة الخلد عقبالي وعقبالك أنا بلبل الفن من الصمت أدواره معاني من بحر فكري بجيب أدواره معاني وصلت جواهر فوق الستر ومعاني تحية مخصوص مني للي يكون عاقل واللي جاي يسمع كلامنا يكون أصيل عاقل واللي يكون غير كده ابدا ما يكون عايز اسمع يا عاقل كلامي برهنا الصمت بمعاني معاني بصات جواهر تفوق الست ومعاني تحية خصوص مني للي يكون عاقل واللي جاي يسمع كلامنا يكون أصيل يكون أصيل عاقل واللي يكون غير كده أبدا ما